قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ف قد مر على هذا اللقاء قرابة السنة ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا بدأنا بمرحلة اليقظة ونسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا أن الإنسان كان في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان فهو يمشي في الدنيا يفتح عينيه يرى ويأكل ويشرب ويعيش وقلبه عن أصل القضية نائم عن أصل ما خلق له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون عن أصل القضية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فنام القلب عن قضية أن يعيش لله وعاش العبد عبد نفسه باحثا عن شهواته راغما في ملذاته يعيش على مراده من الله لا على مراد الله منه يعني مراد الله من العبد ان يعيش عبدا له ومراد العبد من الله ان يعيش متنعما بنعمه ولذاته عاملا على شهواته فعاش العبد نائم القلب متيقظ الطرف هو على الدنيا حريص حريص ألا يتعب جسمه إلا في شهوته حريص على ألا يفقد شيئا من ماله إلا في ملذاته حريص على ألا يفقد أي لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو على حساب دينه لسه القلب نائم أسأل الله أن يوقظ قلوبنا عاش العبد هذه المعيشة ومع شديد الأسف على مراده من الله كما قيل لبلال بن سعد قال بلال بن سعد يقال لأحدنا أتحب أن تموت فيقول لا فيقال لما يقول حتى أتوب ثم هو لا يحب أن يموت ولا يحب أن يتوب ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا لكأن قوم لا يعقلون لكأن قوم لا يفقهون هو يريد أن يعيش متمتعا بحياته على أقصى درجة هذا نوم القلب لأن القلب اليقظ يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا ليتنعم اللهم أيقظ قلوبنا إنما هذه الدنيا قنطرة إلى الآخرة يخلق يعلم القلب المتيقظ أن هذه الدنيا لذاتها مكدرة متاعها منغصة فليست هناك لذة خالصة بدون تنغيص أما اللذات بدون تنغيص ففي الآخرة فإذا أراد أن يعيش اللذات في الدنيا غير منغصة ولا مكدرة فلا بد أن يفقد في مقابل ذلك دينه هذه القضية ونعود فذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركدة الغافلين هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركدة الغافلين هذه هي القضية أن ينزعج قلبك حين يكون لك قلب اللهم ارزقنا قلوبا نعبدك بها فالناس في غمار الدنيا فقدوا قلوبهم قلب صار يحب النساء ويحب المال ويحب المنصب ويحب الشهرة ويحب انواع الطعام والشراب ويحب المظاهر من انواع الاحذية الى انواع الملابس الى انواع المساكن الى انواع المراكب الى انواع المشارب الى اخره هذه المحبوبات افسدت القلب لانه خلق لك في الاصل قلب لتعبد الله به ما خلق الله لك قلبا واودعه في صدرك الا لتحبه به أرأيت لو أن إنسانا أخذ ملعقة شوربة ساخنة ووضعها في أذنه إيه اللي يحصل؟ تفسد أذنه صح؟ لماذا؟ لأن الأذن لم تخلق للطعام والشراب خلقت ليسمع بها فلما يشرب بها ها؟ تفسد فكذلك القلب خلق ليحب الله فحين تعشق به الشهوات يفسد وهذا سبب فساد القلوب ان استعمل القلب في غير ما خلق له فالقلب ما خلق الا لكي تعبد الله به لكي تذكر الله به لكي تحب الله به فالشاهد اول لحظة اليقظة ان الانسان يصحى يفوق لازم يحصل انزعاج القلب اللي هي الرعشة الكهربائية الصدمة الكهربائية اللي تفوقه الصدمة دي ممكن تكون احيانا موت صديق او تكون احيانا موت حبيب او حادثة شافها بعينه او هو فجأ مرض فيبدأ يصحى فوق يقول يا ده ايه اللي انا كنت عم بعمله ده ده ايه العيشة اللي كنت عايشها دي لا ده الامر جد بقى او تسمعه يقول للأسف انا كنت حاسبها غلط دي كلام نسمعه كتير من اللي يفوق متاخر يبدا يصحى ويقول لا لا لا مش كده مش كده خالص مش كده مش كده انا كنت فين انا كنت غلط تسمعها كتير من اللي يبدا يتوب ولكن للاسف بعد فوات الاوان وعيب الشباب وربنا يهدي الشباب انه لسه عايز يجرب وانا بقول ان الزمن ده لا يحتمل التجارب ما عادتش تستحمل بقى خلاص قلت لكم في اللقاء اللي فات مش عارف ولا اللي قبله بالظبط اللي قبله انني زرت احد الاخوه في مستشفى القاهره التخصصي اصيب بنزيف في المخ نسال الله ان يشفي مرضانا المسلمين اللهم عافي كل مبتلى مسلم قلت لكم 34 سنه قاعد على المكتب كده بيشتغل فوجي بيقول يا انا حاسس بخبط في دماغي هنا اغمى عليه شالوه المستشفى الدكتور قال نزيف في المخ عنده شريانين منتفخين لو واحد منهم انفجر يموت عملوا ايه كتفوه في السرير ربطوا ايديه ورجليه وغموا عينيه بسواد ليه قال لك ممنوع يركز في حاجة لو ركز او اتحرك ممكن ي... فقلت للاخوة اللي حواليا ساعتها شفت الامر اخطر من الموت ابدأ بقى روح المسجد وصلي قبل ما يكتفك قبل ما يربطك في السرير تقول اصلي يقول لك ممنوع تحركش حتى لما تيجي تقول اتصدق يقولوا لك ممنوع ده الليله هنا ب 10000 جنيه ده احنا هنستلف على المليونين اللي عندك الامر دلوقتي زي ما بقول ما يحتملش بقى ان احنا لسه هنجرب نمشي طريق ربنا ولا نعك شويه وبعدين نيجي ما عادتش تحتمل لازم تبدا مما من حيث انتهى الاخرون اللي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق ده مر اثبت من اوله وجرب وهو رجع بس رجع بعد فات الاوان فبيقول لك الحق نفسك بدري اصحى فوق تيقظ اليقظه بقى انزعاج القلب احنا شبهناه بواحد نايم وصحي لو صحي صح بيتنطر من على سريره ويقوم واقف لكن لو صحي يقظه ملهاش لازمه بيتقلب على السرير ويفضل ويفضل نايم ما هو ياما ناس حضروا معانا مجلس زي ده صحي بس هو وهو على السرير برضه ما نزلش من على السرير ما قامش وقف وطول ما هو على السرير يبقى يعتبر ايه حكمه حكم النايم حتى ولو كان حتى ولو كان صحي حتى لو كان مفتح عينيه مش شايف بس برضه نايم لذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل فاذا قام ابن ادم فذكر الله حلت عقده هي دي احنا عايزين نقف وايه ونذكر الله عشان نحل عقده يا رب حل عقد المسلمين يا رب عايزين عقدة تنحل من على قفاك من على دماغك من مخك العقد دي تتحل واحدة واحدة ازاي قلنا مراتب اليقظة ثلاثة اول مرتبة من مراتب اليقظة معلش انا عارف ان في بعضكم بيسمع الكلام ده للمرة العشرين بس في اتنين تلاتة بيسمعوه للمرة نمرة واحد فخليهم ي... نسأل الله ان ينفع به المسلمين نقول ان اول نور من انوار اليقظة لحظ القلب الى النعمه على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء افتكر الكلام ده محتاج نقول تاني صح؟ طب تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اليقظه انزعاج القلب لروعه الانتباه بالرقده الغافلين، انزعج القلب ام واقف. لما وقف قلنا عشان يحل اول عقده يذكر الله، ازاي؟ بلحظ القلب الى النعمه. مش انه يشوف النعم بعينيه، ده يشوف النعم بعين قلبه. ما هو ياما ناس كتير مش شايفين لله عليهم نعم. صح اه تقول له احمد ربنا اه على ايه احمد ربنا على ايه احمد ربنا الحمد لله اداك زوجه وعيال ما كل الناس عندهم زوجه وعيال يا اخي يعني انت عايز حاجه خصوصيه ليك في لحظ القلب الى النعمه الخاص بيك بقى هذه اليقظه اكبر نعمه من نعم ربنا عليك انك فقت من اللي انت فيه انك صحيت انك عرفت حقيقة الدنيا وحقيقة الاخرة هي دي النعمة الحقيقية عليك ولذلك قال وتصفو معرفة النعمة بثلاثة اشياء نور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار باهل البلاء واهل البلاء هم اهل الغفلة احنا ممكن نعرفه نعم كتير ناخده من ايده كده ونوصل لمعهد الاورام عشان يتفرج ويعرف نعمة ربنا عليه يقول ما في ناس كتير كويسين وفي ناس كتير برضه مبتلين والمبتلين دول انت مش احسن منهم في حاجة كان ممكن يربطك في سرير معاهم تقول الحمد لله ولا لا اه ناخده نمر كده على اي حتة على الطريق السريع عشان يشوف حوادث السيارات وعاملة ايه في الناس اللي مقطوعه رجله واللي مقطوعه ايده واللي دماغه مكسوره واللي صدره اتدغدغ واللي عملوا له باتري للاطراف الاربعه عشان يشوف ربنا لطف بيه قد ايه وهو سايق عربيته ممكن نوريه من النوع ده كتير قوي بس انا عايز اقول له ان اهم نعمه ان ربنا صحاك وقال لك اعرفني عشان اعرفك هي دي القضية الأصلية لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها لما يفوق بقى ويشوف نعم ربنا ويبدأ يعد يعد يعد يعد يلاقي نعم ربنا لا تعد ولا ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هيبدأ يعد نعم ربنا عليه يلاقي مش قادر على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومن نعمة الله على العبد أن يبصره بنعمه إن ربنا يوريك بقى نعم ربنا عليك وأظن ذكرت لكم إن بعض الناس بيعد الشمس دي حاجة طبيعية وهي نعمة الشمس إنك أنت تشوف الشمس دي نعمة أنت لا تقدرها قدرها ياما ناس نفسهم ها يشوف الشمس بس لكن اقول لك اكتر من كده ان كوبايه الميه اللي انت بتشربها في ناس ممنوع يشرب ميه عايش بالجلوكوز في العروق صح كده يبقى من نعمة ربنا عليك مش انه اداك تاكل ها انه سابك تاكل انه سابك تاكل نعمة من نعم ربنا عليك وهكذا لما نيجي نعد النعم مش هنخلص فالشاهد على اليأس من عدها والوقوف على حدها لما اجي اوصف نعمة ربنا عليا بالفهم ان انا انسان بفهم اوصفها ازاي دي هي دي معنى الوقوف على حدها حدها يعني وصفها تقدر تحيز نعم ربنا عليك توصفها كده على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها معرفة المنة أن الله أعطاك هذه النعمة وأنت لا تستحقها إنك في الأصل لو ربنا هيعاملك باللي تستاهله يخسف بك الأرض لكن برحمته وكرمه ومن عين منته أعطاك هذه النعمة قول لي طب ليه الغلط ده مين اللي قال ان ما استاهلش الحمد لله طول عمري بصلي وطول عمري بصوم وطول عمري ما عصيتش ربنا ما عملتش حاجه غلط اقول لك طب نتفاهم بالراحه صليت قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صمت قد النبي جاهدت قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي اخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قام حتى ورمت قدماه وقال افلا اكون عبدا ها شكورا قال لهم ده انا ما بعبدش ربنا ده انا يا دوبك بشكر نعمته علي فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتوا معايا ولا لا؟ آه لما قال ايه؟ لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قيل ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل تبقى عبادتك انت تدخل الجنه بقى عبادتك انت ترضي ربنا لا ده انت مقصر فالله عز وجل رحمك وامدك بما انت فيه من النعم ومعرفه المنه بها تعرف منه الله عز وجل عليك بالنعم لما تتذكر ذنوبك ما هو الانسان دايما يذكر حسناته وينسى وينسى سيئاته تقعد مع واحد الحمد لله الحمد لله حجيت سبع مرات الحمد لله وعملت لي 25 عمره الحمد لله الحمد لله وانا يعني الحمد لله الصيام ده تمام والحمد لله هو ما بيقولش الحمد لله ده بيتمنظر صح ولا لا سيبك من الحمد لله دي الحمد لله دي ايه اه دي منظره لا لا لا لا لا هو ما بيقولش الحمد لله والا لو بيعتبر الاعمال دي منه ما كانش ما كانش يفتكرها كان نسيها لان ذنوبه مخوفاه ورعباه ها تتذكر ايه من ذنوبك هو نسي ذنوبه وفاكر كل اللي فاكر حسناته انه حج سبع مرات وانه عمل عشرين عمره وانه رمضان ما بيفتوش قيام الليل على طول ال... والصيام ده يعني على الاقل على الاقل خالص يعني يومين في الاسبوع اثنين وخميس اه يا ترى ايه من الاعمال دي قبل عند الله هو ده الخطر يا ترى ايه من الاعمال دي كان صالح خالص ده كلامك ده يدل ان انت مش واخد بالك من الموضوع فمعرفة المنة بها ان تعتقد ان حجتك وعمرتك وصومك وقيامك وصلاتك وصدقتك منه فالذي اعانك من الله والذي وفقك الله والذي يتقبل منك الله الله اعطاك المال وقال عبدي اعطيتك مالي تصدق به اقبله منك واثيبك عليه واضاعفه لك في اكرم من كده بقى قال لك عبدي اعطيتك الصحة اعبدني بها وانا ابارك لك فيها واخلفك خيرا منها يبقى ايه اللي منك ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها اثرتني في رمضان اللي فات كلمة انا عاجز عن الشكر لما تقدم الواحد خدمة يقول لك ايه يعني ايه انا عاجز عن الشكر هو بيقول له بشكرك شكر كبير يعني اه لا انا عاجز عن الشكر انا نفسي تقول لربنا ها عاجز عن الشكر انا نفسي اشكرك بس انا اعجز وكل البشر يعجزون ان يشكروا نعمة واحدة من نعمك عاجز عن الشكر عاجز عن الشكر في بعض الإسرائيليات أن موسى ناجى ربه فقال يا ربي كيف أشكرك قد عجزت عن شكرك قال يا موسى إذا رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني فاهم يعني وصلت ولا ترجم آه يعني يا رب أنا, أنا, أنا مش عارف أشكرك إزاي لو عرفت دي من قلبك إنك فعلا نفسك تشكرني بس مش قادر تبقى كده شكرتني برضو كريم قوي كريم سبحانه وتعالى ثم النور الثاني من انوار اليقظه مطالعه الجنايه اللهم تب على كل عاصم مسلم احنا قلنا ان اليقظه ثلاث انوار انه يقف اول حاجه يذكر الله اللي هي لحظ القلب الى النعمه ثم يتوضا في حله الثانيه الوضوء ده اللي هو بقى ايه مطالعه الجنايه لان الوضوء تطهير ومطالعه الجنايه زي ما قال الهروي بقى مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها تاني طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها مطالعة الجناية ان الواحد يشوف ذنوبه وافتكر ساعتها قلت لكم نفسي كل واحد يجيب دفتر كشكول 60 ورقه اه ويقعد يكتب ذنوبه يكتب معاصيه وليلتها احد الاخوه الافاضل الكرام اتصل بيا وهو بيبكي في اخر الليل ويقول لي والله ما كنت اعرف انهم كتير كده والله العظيم ما كنت اعرف ان ذنوبي كتير للدرجه دي انت مش عارف لانك ما حاولتش تحصيها انت ماشي عمال تذنب و... وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد هي دي المصيبه انك ناسي لما تقعد تفكر كده انت بس تكتب اول واحد وهتكر هتجيب عشرات تفاجئ انهم بقت مئات فجأة ان الكشكول اتملى ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده معقوله انا مش ممكن طب ليه كده معلش ما انت ناسي لان احنا ما بنفكرش في ذنوبنا كل ما يجي يخطر على بالنا الذنب القديم نعمل ايه ونطرده عن ذهننا بسرعه بسرعه عشان ما نتكسفش قدام ربنا هو مطلوب منك ان تستحي من الله اللهم ارزقنا حق الحياء منك مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها الجنايه خطر خطر خطر كبير جدا الذنب عارف اكبر حاجه في الذنب ايه ان الملك كان شايفك وانت عارف كده ومش مكسوف منه والمصيبه انك لما تيجي يوم القيامه مين اللي هيحاسبك اللي كان شايفك اللي كان شايفك وانت بتعصاه يقول لك عبدي اتذكر يوم كذا وكذا اسف يا رب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار هي المصيبه انك تقف قدامه اللي كان شايفك يقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك ده لو عبد زيك عدى كنت اتكسفت وانا عارف ان انا معاك شايفك ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم معاك شايفك وما استحيتش مني دي كلمة ابن عباس ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب تبقى بتتكلم في التليفون مكالمة مش كويسة وساعة ما تسمع رجل مراتك جاي تقفل أو تغير أو تتكلم بلفظ مذكر آه طب واللي سامعك انت وهي وشايفك تبقى بتكذب كذبه في مجلس وتبص الاول كده في حد عارف الموضوع هنا لا مفيش حد طيب تبدا تكذب الملك عارف شايفك سمع آه قلة حيائك وكما قال ابن القيم الحياء ان تنفتح في القلب عين يرى بها العبد انه قائم بين يدي الله تحس كده ان انت واقف قدامه ليل ونهار ساعتها تستحي منه الوقوف على الخطر فيها خطر خطر حقيقي والتشمير لتداركها مش عيب انك تغلط احنا مش مطلوب منا نكون ملائكه ما بنذنبش ابدا لكن مطلوب منا نكون توابين اللهم تب على عصاة المسلمين مش مطلوب مننا ان احنا ما نغلطش ابدا لا هتغلط وارد مفيش مشكله لكن المشكله انك تصر على الغلط التسمير لتداركها كنا زمان لما نشوف كوره والفريق يتغلب يقوم المدرب يفضل يشجع ومتحمس ويطبطب عليهم مش زعلان منهم ليه لا لا لا, لا مش مهم مش مهم ما تحطموش نفسيا خليه ايه خليه يشتغل عشان يعوض يتعادل يغلب اهو كده اهو كده التشمير لتداركها عصيت ما تتمرمغش في الطين بقى قوم اقف نفض هدومك امشي انطلق الله كريم كنت لسه بقول للشباب دلوقتي ان دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه ودليل عدم توفيقه لك عدم اتكالك عليه كلمتين بتوع الاسبوع اللي فات لسه في دماغي مش عايزين يروحوا والله بقالهم دلوقتي 8 ايام اهو فاكرين بتوع ايه في قول ابن القيم الكلمتين اللي قرناهم ان العبد اذا امن بقول الله والله يعلم وانتم لا تعلمون فرغ قلبه من التقديرات ها؟ والتدبيرات والتفكيرات فلا يقترح على الله ولا يختار عليه فيحفه الله بعطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره نسيتوا انتوا الكلمتين دول كلام زي الفل انك لما تبقى راضي يا رب رضنا بك يا رب راضي بايه اصل كل ما نقول راضي يفكر ان الحمد لله راضي برزقه يعني بالفلوس يعني اللي اداها له لا ده انا عايزك تبقى راضي بالله حتى لو ما عندكش فلوس راضي بالله حتى لو ما عندكش صحة راضي بالله حتى لو ما عندكش اي حاجة هو كفاية بس انت تبقى راضي يا رب اللي هي رضيت بالله تبقى راضي بيه ان يكون معاك وان يكون راضي عنك بس كفاية علي رضاك هو ده المعنى المطلوب انك تبقى راضي بالله سبحانه وتعالى فساعتها يحفك بعطفه ولطفه هيجي معانا اذا ربنا قدر لنا نعيش ونستمر في منزلة اسمها العطش يقول ايه عطش المريد الى عطفة تؤويه وإشارة تشفيه وبيت يسكن فيه ان يبقى الواحد عطشان ليه لحتة عطف من الله ان ربنا يعطف عليه كتير من الناس تؤذيه نظرة عطف من البشر صح كده يقول لك انا ما احبش نظرة عطف دي تجرحه لكن نفسه المؤمن الموحد يتحرك شوقا ان يعطف الله عليه ولو لحظه ان ربنا يشملنا بعطفه فعطفه يقيك ما تحذره ما تحذره بقى انك تبقى ماشي فاكرين الدرس اللي قبل اللي فات ده لما قلت لكم الراجل اللي كان في رمضان ومشي رمضان كويس جه بعد رمضان اتكعبل في ذنب اتمرمر في الطين معصيه واحده وقاعد يعيط يا رب انا ماليش في الذنب ده ايه اللي وقعني اللي وقعك العجب والغرور فساعتها يبقى الانسان محتاج ايه ما تقولوا عطف انه يعطف عليك فلما يعطف عليك يتولاك ويربيك احسن مما يربي الوالد الشفيق ولده يبقى اعطف عليك من امك من نفسك عطفة تؤويه يا معاني حلوة تؤويه فلما ربنا يعطف عليه ايه اللي يحصل اه يحس ان حد اواه زي الطفل كده لما يحس بالخطر يوم يأوي الى حضن امه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ساعتها الواحد لما يسجد كده يحس انه اوى الى الله فاواه اللهم اونا ولا تطردنا يا رب التشمير لتداركها شاف الذنب ام قال والله الغلطه دي تساوي كام اه يقوم يمسح السيئات القديمات بالحسنات الجديدات واتبع السيئة ها الحسنة ايه تمحها ان الحسنات يذهبن السيئات فابدا الطريق ده مشيته في الباطل ابدا امشيه في الحق عشان خطى الرجلين اللي مشيت باطل تمشي حق ابدا انا الحته دي قعدت اتكلمت فيها بباطل ابدا اتكلم فيها بحق عشان الحق يمحو يمحو الباطل انضف بقى انضف البلاوي السوداء القديمه انضف اطهر التشمير لتداركها وابقى بشتغل شغل اللي عارف ان هو ممكن يموت امتى حالا وان ما ماتش هيتكتف زي ما قلت لك كده الراجل نايم على السرير ورابطين رجليه ب... بحزام كده وبطنه بحزام وايديه بصدره هنا بحزام ودماغه بحزام ومغميين عينيه ممنوع يتكلم ممنوع يذكر الله ممنوع يقرا قران ممنوع يروح المسجد ممنوع يتصدق يا جماعه داوا مرضاكم بالصدقه طلعوا للراجل ده 1000 جنيه صدقه 1000 جنيه يا عم الشيخ احنا الليله ب 10000 جنيه وده من الخذلان وكل ما افتكر الخذلان ده اطول تاني واقول كان واحد قاعد واحنا رايحين نصلي المغرب يلا عشان تصلي المغرب قال طب دقيقه واحده وجاي وراك رحنا صلينا المغرب وقعدنا في المسجد للعشاء فوجئنا اذان العشاء جاي جري ايه قال ما ادريتش العشاء ادانت قلت له ما هي كده انت بتقول له دقيقه واحده قال لك طب ما انتش مصلي مش عايز والله ما انتش مصلي روح بقى خليك اه هي كده تقول لربنا جاي لا خليك ان شاء الله ما جيت مش عايزك كنت لسه بقول للاخوه موقف دلوقتي واحد كان ماشي في طريق وبعدين حصلت له حادثه كده فحب يتصدق بصدقه فقال والله لا اتصدق بصدقه فاول ما شاف مسجد بيتبني جديد قال بس هتصدق بقى وطلع شوف يا رب كل اللي معايا لاجلك طلع الفلوس وراح لقى مكتوب على المسجد بالخط العريض ممنوع التبرع انت جاي راسم نفسك عليه مش عايز منك حاجه ده انت لازم تجيني وانت اتمنى عليا ممنوع عمرو عمركم شفتوا مسجد مكتوب عليه ممنوع التبرع والله شفتها واقسم بالله بعيني ممنوع لا ده في طريق دمياط بورسعيد مسجد لسه بيتبني جديد ممنوع التبرع بالخط العريض كده على مساحه 5 متر ممنوع التبرع مش عايز منك حاجه ممكن ده يحصل جدا عشان كده قلت لكم الجمله دي كتير اوعى تبيعه لا يبيعك نسوا الله فنسيهم لانه عزيز سبحانه وتعالى عارف يعني ايه عزيز فلذلك التشمير لتداركها مش انا جاي اهو هنتوب وربنا يستر بقى لا ما تتوبش يا اخويا بلاش خليه مع انك تبت وانت بتتوب ليه انت بتتوب ليك وهو الغني والتسمير لتداركها والتخلص من رقها للمعصية أسر ورق للمعصية ذل عارف اللي بيدخن يبقى عبد السيجارة واللي بيحب واحدة وتعلق قلبه بها بيبقى عبدها واللي في مهنة مضيعة دينه مش قادر يبطلها عبدها واللي واللي واللي كل واحد له معصية هو في رقها حين يتعلق قلبه بها ممكن يكون قلبه متعلق برتبة يعني عايز يبقى دكتور أستاذ عايز يبقى رئيس مجلس إدارات عايز يبقى عايز يبقى عبد للشيء ده فيبقى محيط تفكيره يجول فيه هذا الشيء فلما يبقى عبدها ما يبقاش عبد لله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ولن تصح لك عبوديه ما دام لغير الله فيك بقيه ولا تصح لك عبوديه ما دام لغير الله ايه فيك بقيه في قلبك واحد من عشرة في المية لغير الله قلت لك انه ايه عزيز يقول لك تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية لا يا مية في المية لله يا بلاش التخلص من رقها طب ازاي اتخلص من رق المعصية ازاي اطلع من اسر المعصية ازاي احرر القلب دي ما تجيش ابدا الا لما تمرمغ وجهك في التراب لاجل رضاه عشان يحررك وينجيك مش هتبقى بالإدلال بالعمل مش هتبقى بالعز عليه مش هتبقى بالمنظرة في التخلص من الذنب لأن هيفضل الذنب يطاردك ويضغط عليك نفسيا لما ترجع له تاني وقلوب الخلق بيد من بيد الله فحين تصدق في اللجئ إليه يخذل عنك لما يبقى قلبك متعلق ب... بامرأة تحبها وبدأت تتوب اللهم تب على عصاة المسلمين ما هي مش هتنساك وخصوصا لما تبعد انت عنها تعرف لما هي تبعد عنك ها وتتعزز عليك وانت مدلوع عليها وبتجري وراها هي بتبعد لكن يوم ما تبعد انت ايه اللي يحصل هتلاقيها بتجري وراك وتطردك وتتصل بيك وتسأل عليك وتبعت لك وتجيلك يا رب حوش عني مش هتيجي غير بصدق مع الله لما تصدق يحول قلبها عنك لأن قلبها في إيد مين في يديك هيكرهك في سجارة ويكرهك في شغلانة ويكرهك في منصب ويكرهك ويكرهك ويكرهك في كل شيء لما تفرغ قلبك لحب وحده سبحانه وتعالى هيفرغك ليه ويصلحك ليه ويوجهك ليه ويثبتك بين ايديه ويرفعك ليه لما تصدق التخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها طلب النجاح بتمحيص الذنب ده يفضل الذنب ده قدام عينيك وانت خايف لا يعاقبك عليه وافتكر ساعة ما اتكلمنا في الموضوع ده قرينا يجي عشرين صفحة في عقوبات الذنوب والمعاصي انه لا بد ان تعاقب بذنوبك في الدنيا قبل الاخره اللي بيذنب في الدنيا ويفكر انه مفيش عقوبة يبقى ما يعرفش ربنا الله قال من يعمل سوءا يجز به فلذلك تطلب النجاة من شؤم المعصية بتمحيصها والتمحيص بعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة والاستغفار اتوب واستغفر واعمل حسنات تمحو واصبر على بلاء عشان ربنا يمحو هذه الذنوب ثم كان النور الثالث من انوار اليقظه معرفه الزياده والنقصان من الايام اللي هو بقى الصلاه انتوا معايا في الربط بين الحديث والموضوع ده ولا مش معايا طب نجيبه من الاول تصلوا على رسول صلى الله عليه وآله وسلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل فإذا قام فذكر الله ها حلت عقدة اللي هي بقى لحظ القلب إلى النعمة فإذا توضأ حلت الثانية اللي هي مطالعة الجناية عشان يتوب منها فإذا صلى حلت الثالثة اللي هي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من إضاعتها والظن بالأنفاس لتعمير باقيها وتدارك فائتها معرفة الزيادة والنقصان من الايه من الأيام صاحبنا عنده 24 سنة 24 سنة يعني بلغ من 12 سنة ل 12 سنة ضيع منهم اربع سنين ما يعرفش الطريق لربنا ولا ست سنين ما يعرفش الطريق لربنا بيلعب غافل واربع سنين في معاصي والتزم شهرين ثلاثة ورجع للمعاصي تاني يبقى لما نيجي نحسبها طلع في ال 24 سنة ايه صح ده اللي عمره 24 اللي عمره بقى 35 يحسبها حسبة تانية واللي عمره 40 و45 حسبة تالتة آه معرفة الزيادة والنقصان من الأيام هنقول اللي فات ده يا ترى اللي جاي قده آه يبقى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن كل يوم بيفوت ها مش هيتعوض لا مش كل يوم ده كل إيه كل ساعة عارف ليه لأن كل ساعة بتيجي فيها مسؤوليات جديدة وواجبات جديدة فلو انشغلت بتعويض الفائت يبقى ضيعت واجب الوقت الجديد ملهاش حل ملهاش حل حقيقي ملهاش حل خالص انك انت لو انشغلت في اللي جاي بتعويض اللي فات زي ما ضربت لكم المثال ان اتنين طالعين سلم من 100 درجه مشوا مع بعض لحد الدرجه العشرين واحد طلع درجه 21 والتاني نزل 19 22 18 23 17 لو فاق عند 17 هيبدا يطلع تاني 18 التاني فين 24 15 25 اه يوصل لده ازاي بقى مش هنقول كده نديها مثال اوضح شويه ممكن لو واحد في كليه من الكليات ودخل سنه اولى نجح تانية نجح تالتة سقط فبيعيد ايه بيعيد تالتة سقط برضه رفدوه فبدأ يجيب من أولى يبقى على ما يوصل لرابعة يكون التاني فين بقى من زمان لا من زمان قوي آه هي دي المشكلة ان احنا لما نمشي مع ربنا خطوة ونقع بنضطر نعيد من الاول وتقع وتعيد من الاول هي دي مناقشة العلماء بقى القضية هل التائب يعود الى نفس درجته ام يبدأ من اول اسأل الله ان يتوب على كل عاص مسلم يا شباب للذنوب جراحات لا تلتئم الا بعد زمان ما تفكرش انك بتعصي وتتوب يبقى خلاص خلصت لا ده جرح والجرح بياخد وقت على ما يتداوى ويتعالج جرح عايز مده عشان ينصلح هي دي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن الإنسان يبقى عايش عمره صح يبقى كل دقيقة في سباق مع الزمن الظن بالأنفاس لتعمير الباقي وتدارك الفائت زي ما قلنا بقى اللي نزل أربع سلالم والتاني طلعهم يبقى عشان يوصل له لازم مش ياخد بقى سلم سلمه سلمه لازم ياخد اتنين يقفز اتنين اتنين وفي الدين مش هينفع يقفز وانما هينفع ان هو يضاعف الجهد مضاعفه فيشتغل في مضاعفه الحسنات كانت دي منزله اليقظه لحظ القلب الى النعمه ومطالعه الجنايه ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام ولما انتهت انتقلنا قلنا فإذا استحكمت يقظته انتقل إلى منزلة الفكرة هيبدأ بقى يشغل مخه لأول مرة لحساب ربنا ما احنا شغلنا مخنا كتير قوي قوي لغير الله كتير انشغل المخ عشان يجيب فلوس شغل المخ عشان يحصل معصية انشغل المخ عشان يجيب دنيا شغل المخ عشان اي مشكلة لكن امتى شغلنا مخنا لله هو ده السؤال شغلت مخك كويس جدا في الثانوية العامة عشان تجيب مجموع وكويس جدا في الجامعة عشان تنجح وتتفوق كويس جدا عشان تقدر تتزوج فلانة وتقدر تشتغل في المكان الفلاني وتقدر تتخلص من الموقف الفلاني لكن امتى شغلت مخك صح عشان تعبد بيه ربنا هي دي منزلة الفكرة ان احنا نعبد العقل لله ثم ننتقل الليلة الى منزلة البصيرة اللهم ارزقنا بصيرة في الدين صلى على الرسول طيب صلى الله عليه وسلم منزلة البصيرة لم يكن الناس في زمن من الأزمنة منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة في حاجة إلى البصيرة أكثر من حاجتهم إليها في هذه الأيام وذلك لكثرة الشبهات والشهوات فعلا في زماننا تكالبت شبهات وشهوات أعجب مما تتخيل فما من مسألة في الدين إلا وعليها شبهات وما من لحظة في الحياة إلا وفيها شهوات كنت لسه بقول للراجل دلوقتي اللي كل أسبوع كل ما جايلكم جايلكم الدرس يعطلني عشان بيصلح العربية كأنه متعمد الحمد لله رب العالمين فكنت بقول له دلوقتي ان المصيبة وانا شايف حواليا المعاصي والذنوب بقول له المصيبة في زماننا ده ان المعاصي بقت سهلة قوي الفقير يقدر عليها صح كده بقت اسهل من زمان كان زمان اللي عايز يزني يدور لكن النهارده بقى الزنا سهل سهل قوي كان اللي عايز يسكر المسائل صعبه وغاليه شويه النهارده البنجو بقى في ايدين العيال في الشوارع كان اللي الكدابين والاونطجيه كانوا ندره لان الناس كان فيهم جد والرجوله غاليه النهارده بقى الضحك والتهريج والمنظره بقت سمه العصر وده المنظر المطلوب في زماننا فكل الناس بتحاولوا الى اخره من المعاصي والسيئات اللهم تب على كل عاصي مسلم النهارده اللي يحكم نفسه مفيش عنده تلفزيون في البيت عشان ما ينظرش الى مناظر عاريه وبطل يجيب مجلات وحتى الجرايد اكتفى بانه يسمع نشره في راديو لن يتخلص من هذا فان المتبرجات العرايا صاروا في الشوارع زي الطوب مش هيبص هو مضطر لانها بتعدي من قدام عربيته غصب عنه وبجرأة بلاء المعاصي بقى صعب جدا فالانسان محتاج بصيرة محتاج ايه بصيرة يعني ايه بصيرة ابن القيم يقول ان تنفتح في القلب عين يرى بها حقيقة ما اخبرت به الرسل فبصيرة في الأسماء والصفات وبصيرة في الوعد والوعيد وبصيرة في الإيمان بالآخرة بصيرة في الأسماء والصفات يعني إيه يعني يبقى ماشي في الشارع وهو متأكد على يقين أن عليه من الله عين ناظرة حاسس في كل لحظة ربنا بيقول له شايفك سمعك معاك وعليك قائس البصيرة انه يبقى حاسس ان عينيه دي قطعة شح والذي يرزقها البصر الله ان قلبه مضغة واللي بيخليها تضخ الدم الله ان ايديه عظم ولحم وبتدب فيها الحياة بإذن الله بصيرة يبقى عايش انه ممكن يموت دلوقتي وساعة ما يموت هيدخل الجنة او النار يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شوف جزمتك دي النار قريبة لك أقرب من جلد الجزمة لرجلك ازاي يعني نصدق دي ازاي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان العبد المؤمن في اقبال على الاخرة وادبار من الدنيا اتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة الشاهد فيجلسون منه مد البصر الحديث طويل فتخرج الروح روح المؤمن اللهم انا نسألك ان تهون علينا سكرات الموت كما تخرج القطرة من في السقاء فيأخذها الملك فلا يدعوها هؤلاء الملائكة في يده لحظة حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنوط آه يبقى مجرد الروح ما تخرج الملائكة يخطفوها يدخلوها الجنة في لحظة لا يدعونها طرفة عين والتاني معهم كفن من النار وايه ومسوح من النار يا رب سلم سلم يا رب يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا هي دي خطر ان اول ما روح العاصي ده تخرج هتدخل جهنم في نفس اللحظة فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن كفن من ايه من النار يا ترى كفن من النار ده يطلع شكله ايه ده مسوح من النار ده شكله ايه ده ومتخيل روحك بقى لما تتكفن في جهنم وتتحط في مسوح من جهنم تتخيلها بقى وهي ماشيه فوق النعش تقول يا ويلها اين تذهبون بها الروح تقول ده كفن بس مش طايقه هتودوني فين بس كفايه هي دي البصيره في الوعد والوعيد لما يبقى عايش المعاني دي حقيقي اصل في ناس يا عم وقت الله يعين الله يا عم ربنا غفور رحيم بكره ربك يفرجها ربنا يهدينا بس هم مش فاهمين القضية هم مش فاهمين الموضوع فعلا زي ما قلت لك دلوقتي انا انا نفسي نفسي فعلا كل واحد منكم يعمل زيارة اسبوعية للمستشفيات فمرة كده روح معهد الاورام ومرة روح بلاش ما تروحوش المستشفيات العامة دي روحوا المستشفيات الخاصة انا فوجئت في عين شمس التخصصي ان في قسم جديد اسمه ايه قسم الايه الاوعية الدماغية الاوعية الدماغية ايه موضوع الاوعية الدماغية ده قال لك انفجار في المخ وجلطه في المخ ونزيف في المخ ايه ده ايه ده كل ده في المخ وتدخل بقى اعداد بالعشرات ان لم تكن بالمئات ومن خيره الناس الغني والفقير والعاصي والتائب والمطيع و... وكبير وصغير عجب عجب ان القضيه ما تحتملش ممكن تفاجأ بأي حاجة من دي حالا وفي أي لحظة لسه صاحبنا يقول إن أنا دلوقتي جاي بعد ساعة لا مش جاي ليه قال لك حماية نام الساعة ستة وقال لهم صحوني قبل العشاء بنص ساعة أصلي المغرب قبل العشاء نام قبل المغرب بنص ساعة وقال لهم صحوني سبعة ونص قبل العشاء بتلت ساعة عشان أصلي المغرب جم يصحوه الساعة سبعة ونص الأمات المشكلة انه ماتوا عليه المغرب قول لي ما كان ناوي يصلي ينفع مفيش حاجة اسمها كان ناوي نسأل الله لنا ولكم العافية نقرأ كلام ابن القيم بقى في موضوع البصيرة ولا مستعجلين نقرأ ابن القيم بيقول ايه في مسألة البصيرة يقول فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة إذا فكر صح أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق أبصر عارف لما قال له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن ايه غاية عالي كأننا شايفينها بعينينا اه حديث حارثة كأني انظر الى عرش ربي بارزا وكأني انظر الى اهل الجنة يتنعمون فيها وكأني انظر الى اهل النار يتضاغون فيها قال عرفت فالزم فانا عايزك كأنك تنظر ابن القيم بيقول كده فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق تشوف كده الناس هم رافع ومجاديل القبر بدماغهم وخارجين التراب بينهال عليهم كده عرايا خارج الكل بيجري الى الله وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه تخيل المنظر ده ان طلعت من القبر كده بتبص لقيت الناس من كل حته والملائكة حواليهم وايه والنبيين والشهداء وميزان كبير بكفتين منصوب ووضع الكتاب وتطايرت الصحف فتحت السماء فكانت ابوابا السماء اتفتحت ابواب والخزاين بدأت تتطاير صحف وانت باصص وانت عمال تشوف مستني كتابك كتاب نزل في ايد فلان وفلان خده بيمينه وجري ها ومقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية وشايف التاني خد كتابه بشماله وهو وشه اسود وقاعد في الأرض وحط إيده على دماغه يقول يا ليتني لم أوت كتابية قفله وحطه في الأرض ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وفوجئت بتسمع خذوه فغلوه وخمسين ألف ملك بيجروا وراه بيكتفوه في سلسلة طولها خمسين متر أبصرت هذا تبقى شايفه كده هنا في الدنيا شايف المنظر الرهيب لا وتعلق كل غريم بغريم هتلاقي واحد جا مسك فيك من ظهرك ابنك يقول لك ضيعتني يا بابا ودتني في داهيه ما علمتنيش ما ربتنيش ما كتبتليش ان انا ادخل الجنة يا رب حقي في رقبة الراجل ده لو دخلتني النار لا هو يدخل قبلي وفوجئت من كتفك التاني مراتك تقول لك ضيعتني يا فلان عشنا في ال... عشنا في الطراوه عشنا في المعاصي نسيتني ربنا شغلتني بيك وبالهمومك وتلاقي واحدة تالتة جاية يا فلان انت اللي فتنتني وتلاقي واحد رابع يا فلان انت ضيعتني فلوسي يا حرامي وفلان وفلان ايه ده ايه ده انا ناقصكم كفاية علي ذنوبي لا وتجرهم وتقولوا تعالوا بقى للي ضللني انا وانتوا وتدور ما تلاقيش وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكوابه عن كسب وكثر العطاش ولاح الحوض وأكوابه عن كسب وكثر العطاش وقل الوارد الشمس دنت من الرؤوس والعرق وحلقك بيتقطع عطش مفيش هنا تلاجة مفيش مية ساعة مفيش ازازة مية نشتري لا فجأة شفت حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعد ايه ده عايز حوض النبي جري تجري لحد هناك واكوابه زي نجوم السماء والمية ابيض من الثلج ابيض من اللبن احلى من العسل ابرد من الثلج ولقيت النبي واقف مين ده, ده النبي صلى الله عليه وسلم جريت على النبي عايز اسلم عليه لقيت الملائكه بيحوشوك حاسب ايه يا جماعه ده, ده ده حبيبي مش كده يا رسول الله فالنبي يقول لهم سيبوه ده علامه الصلاه باينه اهي سيبوه لا فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير انت على طريقه على سنته تفتكر لو قابلته كده يعرفك ولا لما يقولوا لك العمل الفلاني سنة تقول يا عم سنة اللي يعمله يقدر واللي ما يعملوش معلش حاجة مش مشكلة آه وقل الوارد ولا هيقابلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول له انت تعرفني يا رسول الله يقول لك ايوه تعالى انت فلان كنت بتصلي عليا كتير صلى الله عليه وسلم ايوه انت فلان كنت بت... بتدافع عن سنتي وتعلم الناس سنتي ايوه هيعرفك النبي ولا لا ما هو الله عز وجل وكل رجلا علمه اسماء الخلائق يبلغ رسول الله ما تصلي يا عم عليه وعلى اله الصلاه والسلام يبلغه السلامه من امته شوف اللي جايه بقى ونصب الجسر للعبور ولز الناس اليه وقسمت الانوار دون ظلمته للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا تحته والمتساقطون فيها اضعاف اضعاف الناجين والمتساقطون فيها اضعاف اضعاف الناجين آه لما يبدأ يشوف بقى خد كتابه بيمينه ماشي وميزانه تقل ماشي وعدى تعالى بقى هتعدي على جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تخيل بير كبير سعته قد الدنيا دي كلها وعليه قطر كبري جسر للعبور الكبري ده قطره شعره الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف والملائكة يجيبوا الناس واحد واحد يوقفوا على أول الصراط امشي عدي تحرك يوم يدعون إلى نار جهنم دع عدي وشوف بقى انت لما تيجي على شفير جهنم وتقف تبص للصراط كده وتقدم رجل وترجع التانية ليه شايل ذنوبك على ظهرك والدنيا ظلمة كحل سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الناس يوم الصراط قال في الظلمة دون الجسر اطفئت الشمس اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت خلاص امال النور اللي كان الاول ده ايه ده واشرقت الارض بنور ربها سألت ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اجيب نور منين إيه؟ باعمالك على قدر حسناتك تاخد نور فكروني بالبطاقة بتاع زمان على قد عدد البطاقة بتاخد تموين كذلك هنا على قد شغلك في الكتاب بتاعك تاخد نور شغل كتير نور كتير منهم من نوره كالشمس تنور الدنيا كلها ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالكوكب الدري ومنهم من نوره على ابهام قدمه صباع رجله كبير يضيء مرة ويطفئ مرة على قد حسناتك تاخد نورك على قد عملك تاخد نورك شوف بقى لما واحد يجي يعدي الصراط ده في الضلمة يشوف ايه مفيش حاجة يعمل ايه يحط رجله على الهوا ما هو كان طول عمره رجله في الهوا كان ماشي في الهوا فيسقط في جهنم قسمت الانوار دون ظلمته للعبور والنار تحته يحطم بعضها بعضا تبص كده جهنم سلم يا رب سلم دعاء الانبياء والاولياء والمؤمنين يوم القيامه ايه سلم يا رب سلم الانبياء والمؤمنون والاولياء كله نفسي نفسي يجي الواحد عشان يعدي كده يبص يلاقي جهنم ايه تكاد تميز من الغيظ جهنم ايه مغطاسة من اللي عصوا ربنا عدي والملائكة مش سايبينه وراه زغد عدي فيمشي ده الصراط بس مش كده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شوك كشوك السعدان وحسكه وكلاليب تخطف الناس بأعماله كلاليب يا رب سلم يا رب مشكلة ان صراط عليه شوك تحط رجلك كده تلاقي ايه شوك مش قادر تدوس ترفع رجلك جهنم بتخطف كلاليب جمع كلوب الكلوب اللي هو الهلب الخطاف بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحمة هي دي الكلاليب آه كل ركن من أركان الإيمان كل شعبة من شعب الإيمان بكلوب أول شعبة التوحيد وده أول كلوب الموحد يعدي مشرك الكلوب ده يجيبه من بطنه يكبه في جهنم فناج مسلم ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناج مخدوش ومكردس في النار طب واحد موحد بس توحيده فيه ملوث بشيء يقوم الخطاف ده يلطشه زي ما بيقولوا اه يفتح له ظهره حتتين يفتح له بطنه يفتح له دماغه ما هو انت مش هتعدي الا زي ما كنت عصرات في الدنيا هتبقى عصرات في الاخره لو انت عصرات في الدنيا كده تعدي كده عصرات في الدنيا بتقوم وتقع برضه في الاخره هتقوم وتقع سلم يا رب سلم عدى من كلوب التوحيد اللي بعده كلوب الصلاة صلى عدى ما صلاش يجيبوا الكلوب في جهنم ينزل في جهنم صلي في جهنم بقى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كنا بنقول لك صلي وانت سليم ما كنتش بتصلي صلي بقى هنا في جهنم كل صلاة فاتتك ما صليتهاش صح هتصليها في جهنم وده الخطر الخطر الحقيقي ان يجي واحد يوم القيامة ربنا يقول له عبدي عليك أربعين سنة ما صليتهمش يقول له أنا يا رب ده أنا من يوم بلغت بصلي يقول له ولكنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد مش الرسول قال كده للراجل صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فاللي ما صلاش زي النبي يبقى ايه ما صلاش عيد بقى من الاول ده الخطر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انك تفاجأ يوم القيامة زي ما قلت لك كده ان ابنك بيتبرى منك مش بس كده ده وبيشهد عليك مش بس كده ده ده وبيطالب ب... دخول جهنم فمش بس كده وعينيك وايديك ورجليك تشهد عليك شاهد ان الانسان لما يشوف الحال ده بعينه في الدنيا يبقى كأنه شايفه فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه يوم ما تقوم القيامة يقال للمجرم ها انت عشت كم سنة يا رب ده, ده, ده كلها ساعة يا رب يا رب رجعني بس سنة بس وانا وانا هعمل اللي يعجبك هرضيك وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فلما الإنسان يرزق البصيرة دي لما يظهر في قلبه النور ده لما يفتح عينيه كده صح يقول ياه أنا كنت فين أنا كنت إيه ده أنا ده أنا ما كنتش بفهم بقى آه لما يروح للقبور ويشوف فلان صاحب الملايين بقى في التراب كنا يوم الاربع اللي فات مش امبارح زي امبارح بندفن اخ حبيب لينا نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يرحم كل ميت مسلم اخ كان من اصحاب الاموال برضه ومات والله يا شباب والله كده انا وانا واقف لقيت القبر هم عاملينه لحد شرعي فهو عبارة عن متر في مترين ونص وحطوه بعد ما فحتنا ورحنا حاطينه كده واردم شوية تراب وبعدين حط المجاديل وحط عليها طينة وشد عليه يا ياه لما تتذكر أنفته وشياكته وحلاوته وتسد عليه بطين وخلاص ارجع بقى كل الناس سابوه هناك في الطين في التراب ورجعوا فين فلوسه خلاص ما بقتش بتاعته بقت مراته وولاده دول اصحاب الفلوس رجعنا لقينا اخوه بيقول لو سمحتم حدش يمد ايده على حاجه ما حدش يشيل قشه عن قشه لان الحاجه دي ما بقتش بتاعت فلان دي خلاص بتا- بقت بتاع الكل يا بقى ماله يتحكم في غيره ودلوقتي في قبره محدش فكر يا ترى صاحبنا ده جنة ولا نار يا ترى صاحبنا ده محتاج صدقة ده جارية تتعمل له محتاج حد يدعي له لا لا لا لا ده كله دلوقتي بيفكر هينهش ايه منه هيطول ايه من وراه كويس انه خلص اه وهنا فهمت معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله قالوا كلنا ماله احب اليه من مال وارثه قال فانما له ما قدم ومال وارثه ما ترك قلت لي يا يا شيخ فلان لو كنت اتبرعت بلنضه بلمبه كهرباء المسجد كانت نورت لك دلوقتي في قبرك لو كنت عملت مروحه ولا تكييف في مسجد كان برد لك دلوقتي قبرك لو كنت دلوقتي تصدقت على مسكين بلقمة كنت تلاقيها دلوقتي في قبرك كانت تجسمت هذه الأعمال في شكل رجل صالح طيب القلب يدخل عليك فيبشرك لما تنفتح البصيرة دي في القلب فنشوف اللي ورا الدنيا دي دماغنا تشتغل بقى في اللي بعدين مش نظرة قاصرة شايفين النهاردة بس شايفين الساعة دي بس شايفين اللحظة دي بس أنا عايز أفكر لو مت دلوقتي يبقى حالي إيه ولو مت كمان سنة يبقى حالي إيه ولو مت كمان عشرين سنة ألاقي هناك إيه اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا محتاجين بصيرة بقى ألا يتأثر إيمانك بشبهة ألا يتأثر إيمانك بشبهة طب دي تيجي ازاي إن شاء الله نتكلم فيها اللقاء الجاي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق والصواب دائما وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل تفرقنا بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ولا تفض جمعنا هذا الا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت